ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد الحمد لله عدد خلقه الحمد لله رضا نفسه الحمد لله زينة عرشه الحمد لله عدد ما علمنا وما لم نعلم الحمد لله اللهم لك الحمد يا ربي يا ليت لي قلم من ذهب فيه مداد من نور أكتب به على صفحات من لؤلؤ عنك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين سبحان من لو سجدنا له سبحان من لو سجدنا بالعيون له على شبى الشوك والمحمى من الإبر لما بلغنا العشر من معشار نعمته ولا العشير ولا عشر من العشر أنت الحبيب وأنت الحب يا أملي من لي سواك ومن أرجوه يا ذخري الحمد لله الحمد لله الذي أذن لنا بذكره الحمد لله الذي يعيننا على شكره أسأل الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتحابين بجلاله المتعرفين على جماله المتوسلين إليه بكماله سبحانه وتعالى وجل جلاله أحبتي في الله وذكرهم بأيام الله هذه الحلقة كنا هنتكلم فيها عن صفة القوة لله سبحانه وتعالى الله تعالى هو القوي العزيز وفي سورة المجادلة قال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز ولكن لأن مجموعة حلقات يمكن تكون حلقتين أو ثلاثة أو أكثر بتتحدث عن قوة الله عز وجل وأنه لا يعجزه شيء ربنا سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ما من شيء إلا والله أقوى منه وما من شيء إلا والله أعظم منه وما من شيء إلا والله أوسع منه سبحانه وتعالى وجل جلاله مش حاجة الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء وكل شيء تحت سيطرته سبحانه وتعالى فهو الذي على العرش استوى وعلى الملك احتوى وبكل صفات الجمال والكمال والجلال وصف سبحانه وتعالى فهو بالجمال موصوف وهو بالكمال معروف سبحانه ولكن لأن قوة الله يعني كل واحد فينا بينظر لها من منظور خاص بيه واحد يقول يا سلام شوف ربنا سبحانه وتعالى قد ايه قوي يعني عمل ايه يعني رفع السماء بغير عمل صح رفع الجبال ها وجعلها وتد صح بسط الماء على بحر جلد صح بسط الارض سبحانه وتعالى اجرى البحار انزل الامطار كل دي قوه نعم ولكن الحقيقه يعني برغم ان دي كلها علامات او آثار لقوة الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يقول أأنتم أشد خلقا هو أنتم أقوى خلق ولا السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها والأرض بعد ذلك دحاها مين اللي رفع السماء ربنا سبع سماوات كلها ده أنا عايز أقول لك إن السماوات دي كلها على إصبع من أصابع الله سبحانه وتعالى الحديث في البخاري لما جاء أحد اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن الله يحمل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع إلى آخر الحديث فضحك رسول الله تصديقا للحبر فده يا إخواني قوة ولكن إحنا في هذه الحلقة سنتحدث عن قوة الله مش عايز أقول أمام العصاة والطاغين لا لأن ربنا سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أعظم وأجل من إن احنا نعمل بينه وبين حد مقارنة أقوى بكثير من إن احنا نجعل بينه وبين مخلوقاته نسبة ما ينفعش يعني إيه ما ينفعش يعني ما ينفعش تقول ربنا أقوى من خلقه كلمة دي واضحة معروفة ده أنت أبسط مخلوقات حواليك أقوى منك ده الفيل اللي مخلوق زيك زيه ود- ولحم ودم برضه أقوى منك بكتير جدا ها الجبل ها أقوى منك بكتير جدا الحديد مم، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس البحر البحر احنا لنا في في حلقتنا دي وقفة محترمة مع البحر طب دي كلها دول, دول كل المخلوقات دي أقوياء انت بقى مين فيهم انت ايه جنبهم فتخيل انت ما فيش مقارنة بينك وبين ربنا اساسا ما فيش بينك وبين قوة ربنا مقارنة ما فيش بين عزتك وعزة ربنا مقارنة ليه ربنا ساعات يقول لك ايه سبحانه وتعالى اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة دول مين دول قوم عاد وثمود وبرضه دول لينا معاهم واقفة اشد منهم قوة بعدين مرة واحدة يقول لك ايه ولله العزة جميعا ما فيش حد ليه عزة غير ربنا طب أمال الناس الأعزاء العزيز فقط الذي يعزه الله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب كل ملك هو الذي ملكه وملكه كل قوة هو القوي سبحانه وتعالى وقوى خلقه ليه قال النبي عليه السلام لا حول ولا قوة إلا بمين إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله طب انت غني طب انت قوي طب انت عندك عزة لا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ده كله جاي لك من عند ربنا لا قوة إلا بالله كل ده جاي لك من عند ربنا بس عايزين نذكر نذكر بإيه بأيام الله يعني إيه أيام الله لله في في الدهر أيام أيام أعز فيها أولياءه وأيام أذل فيها أعداءه أيام أيام ربنا سبحانه وتعالى نصر جنده وهزم الأحزاب وحده وأيام تانية ربنا سبحانه وتعالى جعل للكافرين دولة يعني خلاهم أقوياء بقدره سبحانه طلعت الفرس وطلعت الروم وطلعت روسيا وطلعت أمريكا كله بقدر ربنا سبحانه وتعالى مفيش حد كله بقدره سبحانه وتعالى يعني ايه انت بتتكلم عن الدول الكبيرة دي سبحان الله العظيم وهي الدول دي مش مخلوقات من مخلوقات الله الله خالق كل شيء رفعهم بقدره وإن شاء الله عز وجل سيخفضهم بقدره إن شاء الله أعطاهم وإن شاء منعهم إن شاء صححهم وإن شاء أمرضهم سبحانه وتعالى وقد سبحانه وتعالى إذا غضب على عبد يجعل كيده في نحره يعني إيه كيده في نحره يعني ربنا يسلطه على نفسه أيام الله تعالوا نذكر بعض بأيام الله ليه أصل أنفلونزا الخنازير م- رعب الناس والطاعون من الناحية التانية مخوفهم طيب و... وال... لا ده في كمان الجراد نسأل الله أن يصرف عن مصر وعن كل بلاد المسلمين الوباء والغلاء والداء وأن يجعل لهم من كل داء دواء ولكل بلاء مخرج إنه ولي ذلك وق- وهو والقادر عليه خلاص أحبابي في الله تعالى تعالوا نذكر بعض بأيام الله ليه؟ عشان نتذكر إن لكل شيء سبب يعني لكل نتيجة سببها ولكل ثمرة بذرة يعني مفيش حاجة بتطلع مرة واحدة كده كل حاجة كان ليها أساس كان ليها سبب يعني اللي احنا فيه ده دلوقتي كان سببه إيه؟ اللي احنا فيه كل عزيز إنما أعزه الله من قبله فهو المقبول ومن طرده فهو المخذول كل شيء له سبب كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه من أيام الله من أيام الله الأيام التي طغى فيها الناس آه طب وبعدين لا ده أنا مش هكلمكم عن عن أيام الطغيان فقط لا ده أنا هكلمكم هم ب- بطغيانهم ده عملوا في نفسهم ايه وهناخد في الحلقات في الح... هذه الحلقة والحلقات اللي جاية أقوام سواء كان قديما أو حديثا عملوا ايه وتشوف قوة الله تعالى سبحانه وتعالى وتشوف أيام الله كيف يداولها بين خلقه كما قال أبو البقاء الرندي هي الأيام كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان تعال معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم من سره زمن ساءته أزمان في أيام الواحد يصر فيها وفي أيام الواحد يحزن فيها ففي دول تعالوا نذكر بعض بأيام الله ده أمر ربنا سبحانه وتعالى أمر به نبيه موسى مع بني إسرائيل قال وذكرهم بأيام الله احنا دلوقتي انفلونزا الخنازير منتشرة والأمراض كتيرة طب هي منتشرة ليه بفعل البشر يعني الناس هم اللي أذوا نفسهم هم اللي تسببوا لنفسهم في الضرر يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم وقال تعالى من جاهد فإنما يجاهد لنفسه ومن ومن ضل فإنما يضل عليها وقال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فربنا سبحانه وتعالى هو القوي أغلق الأبواب إلا باب طاعته يعني إيه اسلك كل طريق ستجده مسدودا إلا طريق الله اترك كل باب ستجده مغلقا إلا باب الله والله العظيم وكل من يسمعني سيذكر ما أقول له فستذكرون ما أقول لكم لكن تعالوا نشوف آآ آآ الناس اللي كلت لحم خنزير واللي تسببوا طبعا في مشاكل كبيرة دلوقتي لأن مناعتهم قلت وأصبح أكثر عرضة من غيره ليه للإصابة بأنفلونزا الخنازير اللي رعب الناس ومش مخلية حد دلوقتي قاعد مرتاح المنظمات العالمية بيعملوا إحصائيات والإحصائيات كلها معلنة ده ما أنا ما جبتش جديد إن الدول اللي بياكلوا فيها لحم الخنزير أكثر عرضة للإصابة بكتير جدا من غيرها والحمد لله تعالى هتلاقوا دايما اللي مصاب يا إما كان بره وخالط الأوروبيين أو كلب اللحم الخنزير يا إما أنه كان بياكل لحم خنزير في بلده يا إما كان ليه خلطة مباشرة بهؤلاء الناس أنا عايز أقول أوريكم بس لقطة هنشوف مع بعض اللحم الخنزيري ده فيه ايه ونشوف الناس تسببوا لنفسهم في ايه هي انفلونزا الخنازير دي دي نتيجة يعني دي ثمرة لبذرة مرة زرعها من أكل لحم الخنزير تعالوا نشوف لحم الخنزير الأول ونشوف هم عملوا إيه في نفسهم أدي لحم الخنزير شوفوا لحم آه يا سلام جميل ولونه مورد وتمام التمام آه ولكن هم لما بياكلوا لحم الخنزير بيشربوا عليه كولا وبيتبسطوا على الآخر اتفرجوا يا إخواني الكولا اتحطت على لحم الخنزير بعدها بساعتين اتنين فقط 120 دقيقة هنلاقي ايه اللي حصل في لحم الخنزير ادي الكولا اتحطت على لحم الخنزير وتعالوا نشوف دلوقتي ايه اللي هيطلع من لحم الخنزير
ربنا رب القلوب وهو علام شوفوا يا اخواني لحم الخنزير اهو وفي الغروب شوفوا ادي طلع منه دود شوفوا الدودة قد ايه حجمها قد ايه ادي لحم الخنزير اللي بيهواه الاوروبيين وجابوا لنفسهم واذوا نفسهم لا ده انا شفت الدود قد ايه لحم الخنزير مليان دود ودي واحده منهم لا، طب لما ياكلوه بقى ايه اللي هيحصل تعالوا نشوف معده واحد بياكل لحم خنزير وعملوا له منظار تعالوا نشوف اللقطه دي
عفوه خير ادي ال- الحلق ومدخل ال- ال- والمريء ومدخل المعده شوفوا كله دود هادي الودود دي معده واحد بياكل لحم خنزير ملء الوجود عفوه خير وجود شوفوا.
فارتجي دوما شوفوا الدود مالي امعاؤه
فارتجي دوما لطاعة
سبحان الله العظيم وبعد كده بيجوا يبكوا ويقولوا لا ده احنا عايزين نرفع الاستعداد للدرجة السادسة ومنظمة الصحة العالمية بتحذر ونسأل الله سبحانه وتعالى العافية شفتوا إنما بغيكم على أنفسكم معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم يا أخت نهلة
عليكم السلام السلام عليكم
السلام عليكم يا أستاذ منصور
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخنا الحمد لله الله يبارك فيك ربنا يجازيك خير يا رب آمين الحمد لله رب العالمين ربنا يجازيك خير ويجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتك يا رب آمين
ال- وبالله لو سمحت يا شيخ معلش الموضوع غير موضوع الحلقة آه، عايزين عندي ولد صغير وعايز اوديه مع ال- يتعلم علوم شرعية
حاضر خد تليفوني من الكنترول وان شاء الله تكلمني بعد الحلقه حاضر فاخوانا اديكوا شفتوا يعني آ- ادي جزء من ايام الله شوفوا هم هم عملوا ايه في نفسهم وم- و- وخنازير موجوده طيب هم ما كانوش عارفين الاضرار دي عارفين الاضرار دي وعارفين اكتر منها واطبائهم بيحذروهم وبيفهموهم ولكن سبحان الله العظيم الانسان بيمشي ورا شهواته هو بيقتل نفسه بشهواته وبعدين وبعدين بياتي على غيره ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ممكن الواحد يغتر بقى بقوته يقول ده انا قوي تقول له آه، ده- آه، يعني ده مضر عليك يقول له لا لا ده آه، بقى انا مش هقول لك ان مثلا لحم خنزير او خمره هتضر ولا سجاير ولا غيره ولا غيره لا ده انا هقول لك ان كفايه ان انت بتعصي الله كفايه ان انت بتعادي ربنا ربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج الى آه، جبل ينهدم فوق راسك ولا محتاج لدود علشان آه، يعني آه، يألم أمعائك ولا محتاج لفيروسات عشان تمرضك أبدا يكفي أن ربنا غضبان والعياذ بالله تعالى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى هكذا قال الله أنت مفكر إيه أنت مفكر إيه المسألة أعظم مما تتخيل أنت متصور أنك أنت هتقدر تغلب ربنا ها واعلموا انكم لي- لستم بمعجز الله محدش هيقدر يتحدى ربنا ها قال تعالى ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين ومش محتاج عربيه تيجي تخبطه ولا محتاج لا لا لا لا كفايه ان ربنا غضب والعياذ بالله ربنا سبحانه وتعالى يقل واياكم آه، غضبه وعقابه وشر عباده كان في قوم اسمهم قوم ثمود قوم ثمود دول كانوا أقوياء جدا دول لا محتاجين أمراض ولا محتاجين حاجة آه، آه، ال ال يعني آه، تشوف أجسامهم تلاقيهم أقوياء جدا آه، آه، وكبار أحجام كبيرة جدا آه، آه، يعني لما تيجي تشوفهم يعني احنا مش عارف أستاذ بطريق آه، جاهزين ولا ايه اه ف آه، آه، دول قوم ثمود دول وصلت من قوتهم انهم كانوا بيحفروا البيوت جوه الجبال داخل الجبال أخ- واحد بيحفر بيحفر بيت جوه جبل يعني حاجة حاجة حاجة صعبة وشوف محتاج قد ايه قوة ومحتاج قد ايه آه، يعني آه، عضلات ومحتاج قد ايه ثبات ومخ هو عايز برضه محتاج ذكاء وفكر هؤلاء القوم كانوا بيعملوا معاصي بل كفروا بالله سبحانه وتعالى وكانوا يتباهوا قوتهم يقولوا ايه من اشد منا قوه من اشد منا قوه اولم يعلموا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه هم مش عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقهم اشد منهم قوه انا برضو بقول لك كده انت اعتمادك على فعل المعصيه ايه اللي مخليك جريء انك غني ربنا سبحانه وتعالى اغنى منك انت ايه قوي ربنا اقوى منك انت يا عزيز العزه كلها لله انت ما تقدرش تعمل يعني ما تقدرش تتحدى ربنا انا عايز اقول لك بس حاجه واحده هذكرك بايام الله بأيام عاد وثمود تعال شوف الأول هم عملوا إيه وأجسامهم كانت عاملة إزاي و- وأنجزوا في حياتهم إنجازات عاملة إزاي وبنوا إيه عشان تقارن آه أنت إيه بالنسبة لهم وكمان تاخد برضو عبرة يمكن تقول أنا برضو يعني هم كانوا أقوى مني و- وأمتن وأ- وأذكى مني ما أقفش في طريق ربنا سبحانه وتعالى وأمشي في طريق غلط تعالوا نشوف هم كانوا بيعملوا إيه
من رضا ده قصر جوه جبل وده بيت جوه هضبة شوفوا البيوت دي كلها كانت صخور هم عملوا البيوت جواها عاملين غرف وحمامات وغرف نوم وشرفات وبلكونات وم- ومزوقينها وب- كل ده بإيديهم الواحد كان يحفر كده بالصخر شوف ده قصر عجيب هم بقى حجمهم كان قد ايه تعالوا شوف شوف حجم الانسان قد ايه حجم الانسان قد ايه طوله مثلا قول يجي 25 30 متر شوفوا حجمه قد ايه ده انسان متحنط منهم شوف حجمه قد ايه ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلد شوفوا بني آدم واقف جنب راس ال- ال- ال- الواحد من عاد وثمود قد ودنه بالظبط شوفوا حجمه قد ايه حجم الراجل اللي ميت قد ايه عشان تعرفوا النهايه ما فيش حد اقوى ولا ولا ي- يحد الله شوفوا شايلين جمجمته شوفوا حجم ما هم بيطلعوه من القبور ماتوا اين هم الان
إلا الله ما لنا كل ده حجم جزء من بني آدم وادي جماجمهم مكسرة ومهشمة تشهد عليهم بأنهم ضعفاء ومساكين وما هم إلا عباد لله سبحانه وتعالى سبحان الله العظيم أديكوا شايفين أدي عاد وأدي آه، قوتهم لما ماتوا ماتوا بإيه؟ ماتوا بالريح بس شوية ريح ال ال القوة اللي احنا شايفينها للكون دي مش قوتك والأسباب دي ما بتتحركش ب- ب- بهواك ولا هتطوعك ولا هتسمع كلامك ليه؟ ليه مش انت اللي خلقتها م- انت خلقتها لا انت كونتها لا انت ده هي مسخره ليك بس ولو ربنا نزع تسخيرها منا م- تسخيرها ليك انت مش هتقدر اصلا تستخدمها اطلاقا انت مش هتقدر تعمل فيها اي حاجه لا هتقدر تشرب ميه ولا هتقدر تسبح في بحر ولا هتقدر ت- تصطاد سمك من نهر ولا ده لو سلطت عليك لو سلط عليك حيوانات البر واسماك البحر وامطار السماء انت مش حت... ده انت ضعيف وخلق الانسان ضعيفا وخلق الانسان ضعيفا ومعنا اتصال السلام عليكم
يلا السلام عليكم
كيفك يا شيخ شو اخبارك؟
الحمد لله
كيف آه، برنامجك بجنن حلو الله يكرمك مين معايا
فبحب انك تضلك تقرب منه نعم
فبحب انك تضلك تقرب منه الله يكرمك يا استبرق استبرك معاك من الاردن يا مرحب يا استبرق صوتك جميل وطريقتك جميلة وكلامك حلو اهلا بيك يا استبرق ربنا يكرمك يا استبرق وبارك بارك الله فيك وبارك في ابيك وامك الحقيقه يا اخواني آه، ال- الواحد برضو بالمثال يتضح المقال آه، ال- اللي حواليك من المخلوقات سواء كان سماء أو أرض أو جبال أو بحار أو أنهار دي ملك لله سبحانه وتعالى وكل الحاجات اللي حواليك دي مسخرة ليك قال تعالى سخر لكم الشمس سخر لكم ال- ال- البحر لتجري الفلك فيه بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار عندنا مثل من أمثلة الظلم اللي بنذكر فيها بأيام الله مثل معظم الناس عارفينه آه، لكن ما يعرفوش حقيقته معظم الناس عارفين آه، يعني آه، الأحداث والحدث لكن ما يعرفوش اللي وراها أنتوا تظنوا إن الأحداث اللي بتحصل دي بتحصل هباء لا قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر حدثنا الليلة دي حدث حصل من حوالي 100 سنة إلا قليل سنة 1912 تقريبا لسفينة ضخمة جدا عملوها الإنجليز كانت أضخم سفينة في وقتها أيوه في ناس دلوقتي بتقول تايتانيك أيوه هي تايتانيك تايتانيك دي شوفوا دمرت تدمير شديد جدا طيب حد يعرف آه، ازاي اتدمرت او ليه اتدمرت آه، السفينة دي ب- بشهادة الناس اللي كانوا بيصنعوها انها غرت الناس الصانعين لها غرتهم وخلتهم رفعوا نفسهم آه مش على البشر ولا على الشركات اللي كانوا بينافسوها ولكن رفعتهم حتى ظنوا أنهم أكبر من الله والعياذ بالله قائد السفينة دي قبل يعني قبل ما تنزل البحر وقف قدام علية القوم وقال لهم احنا هنصنع سفينة محدش يقدر يغرقها حتى ربنا ما يقدرش يغرقها هو قال كده والعياذ بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل تعالوا نشوف بقى قصة تايتانيك وكلام الرجل ده كانت نتيجته ايه تعالوا نشوف الموضوع من اوله عشان ناخد العبرة
الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه ادي الجبال الجليد وادي ده الماكيت بتاع سفينة تايتانيك ده مش ده الحقيقي ولكن احنا هنشوف الحقيقي بعد شوية شو جبال جليد آه، صغيرة ولكن ربنا هتشوفوا هتعمل ايه دلوقتي رب القلوب وهو الحقيقة آه، سفينة تايتانيك عيوب بشروق كانت آية من آيات الله سبحانه وتعالى بنوره يهدي العقول شوفوا جبال الجليد ليها من فوق ارتفاع ومن تحت جذور وأساسات شوفوا آه، ده منظر جبل الجليد من الأسفل الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله من تبدأ القصة لسفينة تايتانيك سنة 1909 هي غرقت سنة 1912 لكن سنة 1909 بدأ بناء سفينة تايتانيك ودي أحداث سريعة للي حصل وتخيل إزاي اصطدمت بجبل الجليد اللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي ده تصور لكن لما حصلت الحادثة دي كانت صدمة شوفوا ادي تايتانيك الحقيقية دي الحقيقية هي دلوقتي يعني تحت المحيط ده جبل الجليد الحقيقي اللي صوروه تاني يوم في في غرق تايتانيك ده البطل بتاعنا بتاع الليله دي ده الجبل الجليد اللي غار لله سبحانه وتعالى وضرب تايتانيك شوف الجبال واحد يقول بتغار اه طبعا الجبال بتغار الجبال دي مخلوقه لربنا بتحبه بتعبده بتخشع له فاكرين لما الجبال الجبل خشع قال الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله الجبال بتخاف من ربنا وبتخشع له سبحانه وتعالى شوفوا الجبال العالية دي بتسبح ربنا كانت بتسبح مع نبي الله داود لله سبحانه وتعالى الغفور الودود قال تعالى يا جبال أوبي معه شوفوا ده خشوع وقالوا ما سقط جبل إلا من خشوع ليه؟ قال الله عز وجل وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن منها لما يهبط من خشية الله فالجبال شوفوا على ضخامتها بتسبح وبتخشع لا وبتغار على الله شوفوا سبحان الله العظيم مناظر جميلة ازاي ولكنها مش مناظر وانتهينا لا مناظر على حقائق وأسس الجبال دي بتعبد ربنا سبحانه وتعالى شوفوا وإن منها ما لا- لما يهبط من خشية الله قالوا ما هبط جبل إلا من خشية الله عز وجل هنا سنة 1909 بدأوا يصنعوا السفينة وفي نفس الزمن بدأ الجبل يقع من مكانه سبحان الله العظيم يعني ودي كانت مفاجأة لما دورت في في تاريخ صناعة تايتانيك شوف هم بيصنعوا آه، بهذه الطريقة اللي فيها مغرورين و- وبها متحدين للناس ممكن لكن لربنا ازاي هم بيبنوا والجبل كمان له عمل آخر بدأ ينقطع هل تتخيلوا يا إخواني أن نفس الزمن اللي بدأ فيه بناء تايتانيك وتايتانيك معناها الجبارة العملاقة القوية التي لا تقهر ها يقوم نفس الزمن اللي هم اغتروا بيه في صناعة تايتانيك يقوم جبل جليد عبد من عباد الله مخلوق من مخلوقات الله البسيطة آه، يقوم يغار لله سبحانه وتعالى وينقطع من مكانه ويبدأ يتحرك ليؤدي آه، مهمة لينهى عن منكر أصاب هؤلاء الناس غرور حتى على ربنا شوفوا ادي تايتانيك الحقيقية هي دي الصور الحقيقية لتايتانيك اثناء بنائها ودي آه، آه، آه، مكان في القطب الشمالي اسمه جرينلاند مليان جبال وادي الجبل بيبدأ آه، مراحله الأولى في إنه ينفصل عن ال- آه، سلسلة الجبال انا عايز اقول لكم ان الجبل ده هم بنوا السفينه في ثلاث سنين الجبل ده مكونات جبل الجليد ظلت تتكون 15 ألف سنة وبضع مئات من السنين يعني انت احنا بنتكلم عن آه، يعني عن جبل جليد بيتكون بقاله 15 ألف سنة يعني ممكن واحد هيبتلى او هيصاب بمشكلة او هيحصل له مصيبة بذنوبه تكون آه، آه، يعني أداة الهلاك أو أداة الانتقام بتتجهز له هو شخصيا بقالها آلاف السنين وهو مش دريان
عفوه خير وجود ال- الجبل ده بقاله تقريبا 15900 سنة يعني تقريبا 16000 سنة بيتكون
عفوه خير وهم راخرين بيكونوا السفينة اهو والمسافة بين المسافة ما بين تكوين السفينة ال- ال- المكان اللي الميناء اللي بيتبني فيه السفينة دلوقتي والمكان اللي سقط منه جبل الجليد 6500 كيلو متر مين يقدر يمسك بندقية ويصوب من من من يعني من بعد 6500 كيلو متر فيصيب الهدف اهو جبل جليد له طلقة وله صاروخ ولا محتاج كمبيوتر ولا محتاج أجهزة تحكم اتحرك من مكانه وهو ملتصق بالمكان ده بقاله 16000 سنة عشان ينزل ها يصيب أعداء لله سبحانه وتعالى آه، أنا أقصد طبعا إن- الناس ال ال ال شوفوا بيتحرك إزاي 16000 سنة بيسيب مكانه ويبدأ ينطلق كالقذيفة إلى هذا المكان اللي ضرب فيه تايتانيك مشي قد إيه 6500 كيلو متر
ربنا وتخيلوا معايا ان جبل الجليد ده كان عبارة عن ايه عن قطرات من المياه ومن الجليد البسيط ها وتكون منها جبل جليد بالشكل ده طبعا قطرات المياه اللي كانت بتنزل وكونت بحر هي اللي غرقت فرعون هو هنا مثل للي حصل في تايتانيك لما بس الجبل انفصل شوفوا المنطقة دي الجبل وقع هم بيصوروا لنا ازاي ده حصل آه، تخيلوا يا اخواني ان الم- الحته اللي- اللي اللي وقعت ده اهي شوفوا عملت موجة شكلها ازاي عشان نتخيل بس سقوط الجبل في المية ولسه بقى مشواره لما هيمشي آه، شوفوا هنا بينزلوا السفينة وكلهم فرح وكلهم سرور ولكنهم كلهم أيضا غرور خير وجود فارتجي دوما للخير وهنا الجبل برضو انطلق من مكانه وده من, من عجب الأقدار إن آه، سفينة نازلة وجبل نازل لها مخصوص متجه لها بشكل مباشر لا وايه وبيمشي كل يوم 6 كيلو متر بس مشي في في ثلاث سنوات المسافة المقدرة ليه عشان يتقابل معاها في ثانية واحدة وينهي مهمته شوفوا قطرات المياه كم أغرقت دولا وكيف لذرات ممكن تحرق أمما وكيف الفيروسات للفيروسات أنها تبيد قرى حاجات بسيطة ولكن قوة الله وراءها إيه اللي وراء قوة المية قوة الله وإيه اللي وراء قوة الجليد قوة الله وإيه اللي وراء قوة الأمراض قوة الله سبحانه وتعالى
إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه
شوفوا بقى هنا بيقولوا إز- ازاي حصل شوفوا سخونة الارض شوفوا قوة ربنا محدش شايف الكلام ده تحت الارض العلماء دول نزلوا عشان يشوفوا ايه اللي بيحصل ايه اللي حصل في جبل تايتانيك وازاي آه، انفصل من مكانه شوفوا نزلوا تحت الارض في جبال الجليد عشان يشوفوا ايه اللي بيحصل جوه شوفوا بقى نازلين لقوا ان سخونة الارض لما بيريد الله عز وجل انه آه، احد هذه الجبال تنفصل من مكانها الارض ب- بتسخن فبتبدا الجليد او جزيئات الجليد من تحت تنصهر وبتبدا تنفصل مفيش حد فينا شايف الكلام ده وهو بيحصل ودي من قوه ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى قوي عزيز يفعل ما يريد سبحانه وتعالى ومحدش دريان اهو شوفوا مين دريان بالقطرات دي وهي بتنصهر ومين دريان بالجبال دي وهي بتنقطع ومين دريان بهذه ال- ال- الجبال الضخمة الفخمة وهي خارجة من مكانها ورايحة وم- ومحدش فينا عارف أنهي مهمة ولا أي م- موضوع هو رايح ينجزه سبحان الله ودي من قوة ربنا سبحانه وتعالى وأدي الجبال بتنصهر علشان تبدأ مرحلة جديدة م? ومحدش فينا دريان إطلاقا إيه اللي ممكن يكون آه، جبل ده ناويهوله سبحان الله العظيم ادي اشوف الانصهار كل ده تحت الارض محدش شايفه انصهارات انصهارات وسبحان الله اللطيف الخبير سبحانه وتعالى ويبدا الجبل ينفصل في النهايه قال تعالى انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا شوفوا هنا بي يعني خلاص التجهيزات النهائيه لل آه، للسفينة بجمالها وحسنها و بي- بيجهزوها التجهيزات النهائية خلاص
إلا الله لا إله وخلاص إن- يعني حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا هيبدأ دلوقتي برضو جبل الجليد خلاص في التجهيزات النهائية وكمان ينفصل انفصال كامل ويبدأ شوفوا كل التجهيزات دي ومحدش واخد باله ولا حد عارف ايه اللي بيحصل
ربنا رب القلوب وهو الجبال دي كلها بتعبد ربنا انتوا عارفين يا اخواني ان الجبال بتغير على ربنا بتغار على الله لما قال النصارى ان لله ولد قال الله عز وجل لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا
ملء الوجود وعفوه خير وجود فارتجي دم جبال شامخات
ربنا الهادي أوتاد راسيات ولكن تتحرك بأمر رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى عفوه خير وجود فارتجي دوما رضاه العجيب في الجبال دي إنها أساسا صعب إنها تتحرك من مكانها كل ده بيسبح ربنا الجبال دي صعب إنها تتحرك من مكانها أساسا يعني حتى هم نفسهم مستغربين الجبل ده بهذا الحجم ال- ال- ليه اتحرك من مكانه وليه آه، يعني خد المسافة دي كلها سبحان الله العظيم ادي تايتانيك الحقيقية هي دي الكلام ده كان سنة 1912 إله إلا الله لا إله شوفوا ضخمة ازاي كانوا بيتحدوا بيها العالم ودلوقتي موجود على متنها قرابة ال 3000 راكب كل واحد منهم له شأن عظيم لأنها كانت أول رحلة وكان عليها آلية القوم سفراء ووزراء وكبراء وكان عليها آه، الأعزة من كل مكان والأغنياء على اعتبار أن دي رحلة العمر ولكن ما نفعهم غناهم وما نفعهم كبرهم وما دفعت عنهم منازلهم ولا مناصبهم قلوبي وهو على فعال لما يريد سبحانه وتعالى في الشروق وفي شوفوا الجبال الغروب نوره يهدي ويتحرك الجبل شوفوا تخيلوا جبل ربنا رب مخلوق وماشي وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ال- الغريب بقى الهادي فضله من يعني شوفوا حجم حجم الجبل الغريب ان هم عملوا كل المحاولات اللي ممكن آه، تنقذهم من الغرق او من الاصابه في- والاصطدام بهذا الجبل وكلها باءت بالفشل بل وساهمت في هلاك ال- آه، هذه ال- السفينه ودي برضو شوفوا هذه الجباره الكبيره من ضمن المعلومات العجيبة في في موضوع تايتانيك ده شوفوا هو دلوقتي بيحطوا الفحم وبيحطوا ال- الوقود عشان تمشي انهم بنوها على ست بلوكات ضخمة ست بلوكات كبيرة جدا ضخمة هنشوف فرحة بقى ال... البلوكات دي مش ممكن هذه السفينة تغرق لو بلوك منهم آه، ثقب مش ممكن تغرق بلوكين مش ممكن تغرق ثلاثة بلوكات مستحيل تغرق برضو أو أربعة لازم خمس بلوكات هم اللي يتكسروا علشان هذه السفينة آه، تغرق شوفوا الجبل من تحت سبحان الله العظيم هو كان فيه خمس بروز هو نازل بيهم ومتجهز لها بيهم و- وواخد بقى من الصخور اللي كان ماشي لان هو الجبل تحت الماء بيبقى اكبر آه، من من الجبل فوقه يعني بيبقى عمق الجبل تحت الماء اكتر من ارتفاعه معاه خمس بروز هيدخل بيهم في السفينة علشان يفعل ما قدر الله سبحانه وتعالى شو ادي السفينة رب القلوب وهو آه، وهي ماشية ده التخيل الحقيقي في الشروق اللي حصل ب- بشهادة آه، من شاهد هذه الواقعة نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو شوفوا.
علام الغيوب يعني في واحد من العلماء كان بيحلل الموقف
نوره اللي هو ده بيقول يهدي العصا آه، لو احنا كنا ماشيين في اي مكان وقدامنا جبل جليد الاختيار الامثل لو احنا آه، مش قادرين نتفاداه على مسافة قصيرة يعني ان احنا ندخل فيه مباشرة وبعدين السفينة هتتعطل والدنيا ممكن آه، هتتقلب صحيح لكن مش هتتكسر السفينة مش هتتكسر ممكن الناس يشوفوا هي ضخمة قد ايه لكن اللي حصل بالظبط ان هم فكروا تفكير كان ضد مصلحتهم إن بطش ربك لشديد هم كان ضد مصلحتهم هم حاولوا يتفادوها يعني مش عايزين أي خسائر فخسروا كل حاجة بيقول لو كانوا دخلوا في في الجبل مباشرة ب- ب- بسن السفينة ما كانش حاجة حصلت لكن هم صمموا انه ما حتى السفينة لا تخدش فسبحان الله العظيم كانت النهاية فشوفوا مثلا بيقول بيقول كانوا بيفكروا ضد مصلحتهم عشان كده الواحد يخاف لأن ربنا بيقول سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون الواحد آه، يعني آه، شوفوا هو مش قادر يعرف مصلحته مش قادر يعرف يفكر وده المنظر لما هيبدأوا يرتطموا بالجبل إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه
شوف شوفوا مثلا سبحان الله العظيم
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب شوفوا هيحاولوا طبعا ده تخيل للي حصل لكن شوفوا نوره طبعا الحقيقة كانت أشد من كده بكتير لأنهم ربنا دول بي يعني رب القلوب بيصوروا المسألة بشكل تصوري لكن في الحقيقة طبعا واحد بيفقد حياته هتشوفوه كان بيعمل إيه يعني الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود سبحان الله العظيم عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود هم حاولوا ينحرفوا بالسفينة دوما رضا فارتجي دوما رضا
سبحان الله شوفوا يا اخواني مهما حاولوا خلاص